عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده وبعد أيها الأحباب الكرام كثير من الناس تحصل بينهم اختلافات خلافات بين الأخ وأخيه خلافات بين الزوج وزوجته خلافات بين الابن وأبيه خلافات بين الجار وجاره إلى آخره وبمجرد أن يحصل خلاف ينسى كل فضل وتنسى كل حسنة وينسى كل خير فعله الشخص مع أخيه أو فعله الزوج مع زوجته أو الزوج الزوجة مع زوجها أيا كان لماذا هذا؟ ليس هذا من خلق الإسلام ودي من أعظم الأسباب التي أولا بتدل على ضعف العلاقة وضعف المحبة التي تربط بيننا أيضا وجودها يدعم الحب ويدعم المودة وينشئ جسور الصلة الصلة بين الناس وبعضها البعض أيها الأحباب الكرام ربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان لو جينا نبص لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وتصرفات النبي وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام سنجد كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أبدا ينسى فضلا لإنسان ويا ليتنا نتعلم هذه الأخلاق شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم موقف مؤثر جدا جدا والحديث في صحيح الإمام البخاري لما أسر سبعون من المشركين في غزوة بدر تخيلوا النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه في هؤلاء الأسرى قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم سألني فيهم لفككتهم له تصوروا أنا عايز بس نعيش المعنى ونعيش الحدث النبي عليه الصلاة والسلام في معركة طاحنة بينه وبين قريش المعركة الطاحنة بينه وبين قريش لأول مرة يؤثر سبعون ويكونوا في قبضة النبي عليه الصلاة والسلام ورقة ضغط قوية جدا جدا في ايد النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى ايه الحاجة اللي تخلي النبي عليه الصلاة والسلام يضحي بتحكمه في هؤلاء الأسرى جميعا بالتأكيد شيء كبير جدا جدا ده بيقول لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم سألني لفككتهم له يعني أطلقت سراح الأسرى كلهم لو ان المطعم ده شفع فيهم هل المطعم ده كان إنسان مثلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام المقربين وبعدين مات والنبي عليه الصلاة والسلام يحترق قلبه عليه حزنا وألما في الحقيقة لم تكن بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أي درجة من درجات الاتفاق العقائدي لقد كان الرجل مشركا ومات مشركا الله طب ومال النبي عليه الصلاة والسلام وانا عايزكم تاخدوا بالكم كويس جدا ده رجل مشرك النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عنه ازاي ايه الحدث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب في السنة العاشرة لدعوة اهل الطائف وكان معه زيد بن حارثة اهل الطائف ضربوا النبي عليه الصلاة والسلام وأدموا النبي عليه الصلاة والسلام وأذوه أذى بالغ صلى الله عليه وسلم وبعدين النبي راجع مكة بعد ما أذوه أشد الإيذاء وقصة الطائف قصة كبيرة جدا احنا عايزين ناخد بس الشاهد من هذه القصة فيقوم زيد بن حارثة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أتدخل مكة وقد أخرجوك منها فيرد النبي عليه الصلاة والسلام على زيد بن حارثة ويقول إن الله جعل لما ترى فرجا ومخرجا ويدخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة ويغتاظ أهل مكة ويقابلونه مقابلة عنيفة وهنا يقف المطعم ابن عدي ويقول أمام الناس أجمعين بأعلى صوته محمد في جواري فلا يهجه منكم أحد يعني مفيش حد يتكلم عليه كلمة مش مفيش حد يأذيه لا مفيش حد يتكلم عليه كلمة ويمسك سيفه ويأمر أبنائه إن هم يحموا النبي عليه الصلاة والسلام وما نسي النبي عليه الصلاة والسلام له هذا الفضل كلمة النبي عليه الصلاة والسلام لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم سألني لفككتهم له الكلمة دي تدل فعلا قد إيه النبي عليه الصلاة والسلام ممتن لهذا الرجل حبيبي في الله لو زوجتك زعلتك مرة من المرات لو زوجتك كلمتك كلمة مش كويسة بتتصرف ازاي لا ده انا بقيم الدنيا ولا اقعدها وبعدين لو غضبت وحصل بيننا وبين بعضنا مشاكل بتكلم عن كل الأسرار وبتكلم عن كل ما يسيء إليها ولازم أظهر صورتها إن هي إنسانة مش كويسة وانت نفس القصة زوجك لما بيعمل مشكلة إيه اللي بيحصل لا ده لازم أفضحه على الملأ ولا بد إن أنا أشوه صورته لماذا تنسون الفضل بينكم انتم مش كنتم في يوم من الايام حبايب مش كنتم في يوم من الايام آه، يعني بينكم وبين بعضكم مودة مش كل واحد منكم له فضل على الثاني لماذا تنسون الفضل بينكم اين الوفاء يا احبابي بيننا وبين بعضنا البعض اين خلق الوفاء ولا تنسوا الفضل بينكم النبي صلى الله عليه وسلم تدخل عليه امرأة عجوز امرأة عجوز وبعدين النبي يستقبلها استقبال غير طبيعي فالسيدة عائشة تقول يا رسول الله ما لي أراك, أراك فعلت مع هذه المرأة لم تفعل مع غيرها فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لها إيه يقول إنها كانت تدخل علينا أيام خديجة وإن حسن العهد من الإيمان خديجة ماتت من كام سنة والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينس فضلها ويكرمها في, أصدقاء في أصدقائها وإن حسن العهد من الإيمان ولا تنسوا الفضل بينكم لما تيجي السيدة عائشة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام على خديجة ما لك في عجوز يعني ست امرأة كبيرة في السن هلكت في الغابرين يعني ماتت من سنين طويلة مع من هلك قد أبدلك الله خيرا منها يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها في وشها كده كلام مباشر كلا والله ما أبدلني الله خيرا منها إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد يقعد النبي عليه الصلاة والسلام يثني على السيدة خديجة ويتكلم عنها بأجمل كلام وأحسن كلام ولا تنسوا الفضل بينكم الوفاء يا أحبابي إن الإنسان يثبت على حبه في مع الشخص ومع قرايبه ومع أولاده ومع حبايبه يثبت على حبه مع الشخص في حياته وبعد مماته وما أجمل الوفاء وما أجمل ولا تنسوا الفضل بينكم كخلق يجي النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل به مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه فين إحنا يا جماعة من الأخلاق دي فين إحنا من التصرفات دي ليه لما حد من أصحابنا بيغلط غلطة صغيرة قد كده بننسى كل فضل وبننسى كل حاجة وتنقلب المحبة إلى عداوة في موقف أو موقفين أو ثلاثة يا جماعة ده دي كانت فطرة ده الوفاء ده معدن ولا تنسوا الفضل بينكم دي معدن ده دليل على أنت مين أنت معدنك إيه زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة الناس معادن أنت معدنك إيه الإنسان الوفي معدنه نبيل معدنه نفيس كيف ذلك ما ينساش فضل حد ما تنساش ان ده شيخك علمك حرف في يوم من الايام وان اختلفت معه فيه بعد ذلك خلافات كبيرة ما تنساش ان ده انسان وقف جنبك في مأزق من المآزق يوما ما حتى وإن اختلفتم لا تنسى له هذا الفضل ده كانت فطرة عايش عليها العرب في الجاهلية لما راح عروة بن مسعود الثقفي يفوض النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية وحصل موقف من عروة بن مسعود الثقفي طبعا أسلم بعد كده حصل موقف يعني في جرأة على النبي عليه الصلاة والسلام فأبو بكر الصديق رد عليه رد قاسي جدا جدا وسب آلهته سب أصنامه طبعا انت دلوقتي لما تسب انسان في معتقده معناها ان انت ضربته اقوى ضربة ممكن توجه اليه اقوى اهانة ممكن تصوب اليه فيسأل عروة بن مسعود النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ده مين ده فيقول له ألا تعرفه إنه أبو بكر فيرد عروة بن مسعود يقول له إيه تخيلوا كده ها وقف ضربه وقف مسك فيه آه شتمه مثلا والله ما كلمه كلمة قال له يا أبا بكر إنك كانت لك يد عندي أما الآن وقد كوفئت بها فإن تكلمت بعد ذلك رددت عليك شايفين الناس شايفين الخلق ده مش نسيله عمل نبيل عمله معاه في يوم من الأيام وده واحد في الشارع مش أختك ها مش والدتك مش أمك مش خالتك مش عمتك مش زوجتك مش ابنك مش صديقك مش اخوك مش شيخك مش العالم اللي علمك مش انسان انت استفدت منه مش انسان وقف جنبك مرة في مأزق من المآزق وربنا نجاك بسببه موقف حصل معاه قال له الموقف ده خلاص دي قصاد دي والمسألة انتهت ولا تنسوا الفضل بينكم أين هذا الخلق النبي عليه الصلاة والسلام وده موقف في قطع الأكباد أبو بكر الصديق ماشي واقف جنب النبي عليه الصلاة والسلام ولما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال له الصحبة يا رسول الله لما أذن له في الهجرة يقول له الصحبة يا أبا بكر ويبكي أبو بكر من شدة الفرح مع إنه هيصاحب النبي في رحلة كلها موت في رحلة كلها موت لكن حبه للنبي عليه الصلاة والسلام وحرصه على الخير يخرج أبو بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام ويحافظ على النبي حفاظ غير طبيعي ويجيب أموال ويضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة ليتصدق بها ولينفقها في سبيل الله ويستعملها في الدعوة وتخدمه في الدعوة والكلام ده كله وبعدين يقف جنب النبي بماله والآن جاءت النهاية نهاية النبي عليه الصلاة والسلام ويصعد النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر ويقول ويقصف في الصحابة ويقول إن عبدا قد خيره الله عز وجل بين زهرة الحياة الدنيا أن يؤتيه منها ما شاء وبين ما عنده فاختار العبد ما عند الله فبكى أبو بكر وأجهش بالبكاء الوحيد اللي بكى في المسجد أجهش بالبكاء ويقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله أبو سعيد الخدري راوي الحديث يقول كلنا التفتنا إلى أبي بكر ونقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن رجل فلماذا يبكي هذا الشيخ الكبير يقول أبو سعيد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا يقول أول ما بكى أبو بكر الصديق النبي يقول إيه شوفوا ولا تنسوا الفضل بينكم شوفوا الوفاء شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام مش ناسي الخير اللي عمله أبو بكر الصديق أبدا طول حياته يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل أحد كانت له عندنا حاجة وفيناه إياها إلا الصديق فإننا نترك مكافأته على الله علي بن أبي طالب عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب وأي حد من الصحابة مفيش حد عمل حاجة للنبي إلا النبي رد إلا الصديق فإننا نترك مكافأته على الله ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن لا يبقى باب في المسجد إلا سد إلا باب الصديق فإنه يبقى مفتوحا شفت الوفاء شفت خلق النبي عليه الصلاة والسلام ولا تنسوا الفضل بينكم النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل مكة بعد ما طرد طرد من مكة وهو يتألم ويقول والله إنك لأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت يرجع النبي عليه الصلاة والسلام لمكة ممكن ممكن خلاص هو قائد الدنيا الآن ماذا يفعل مع الذين حاولوا اغتياله أكثر من مرة مع الذين قتلوا أصحابه مع الذين طردوه وآذوه ماذا يفعل يعفو عنهم جميعا لماذا لأنه يمشي بمبدأ ولا تنسوا الفضل بينكم الوفاء مش ناسي عيلته مش ناسي قرايبه مش ناسي ان هو نشأ في وسط الناس دول مش ناسي ان لهم يد عليه على الأقل كنا عايشين في بلد واحدة كنا عايشين في مجتمع واحد كنا عايشين في ظروف واحدة فده يخلي النبي عليه الصلاة والسلام ولا تنسوا الفضل بينكم عايزين نتعامل مع بعضنا كلنا نراعي مشاعر بعض ونراعي, ونراعي تاريخ بعضنا مع بعض انا عملت لك خير في يوم من الايام ما تنساهوش انت عملت لي خير في يوم من الايام ما انساهوش ابدا الانسان ال ال الكويس ما ينساش الخير انما اللي ينسى الخير ده انسان محتاج اعادة نظر لان الوفاء معدن وان كان ممكن خلق يكتسب انما برضه معدن في ناس معدنها كده يا رب اصلحنا يا رب اصلحنا وبقول لكل زوج وزوجة اختلفوا ولا تنسوا الفضل بينكم وبقول لكل واحد طلق واحدة ولا تنسوا الفضل بينكم اوعى تذمها اوعى تتكلم عليها كلمة وحشة وانت برضه اوعى في يوم من الايام تتكلم عليه كلمة وحشة لو مشينا بمبدأ ولا تنسوا الفضل بينكم لحصلت حالة من المحبة والترابط بيننا ولصرنا كما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أمة واحدة مجتمع واحد متحابين بجلال الله إلى أن ألتقي مع حضراتكم ومعنى جديد وخلق جديد وخلي الناس تحب أعمارنا أعمالنا وبها تمت أثناؤنا نمضي وتبقى هنا أعمارنا أعمالنا وبها تمت أسماؤنا نمضي وتبقى